برموشي اغطيك اغمض عيوني برموشي برموشي اغطيك
Radio Campus Lille, il est 18h.
أنا ذكرى للهوى الأيمان في موكب عمري أنا ذكرى للهوى الأيمان في موكب عمري أملأ الليل بهمسي علّه يدرك أمري أنا ذكرى للهوى الأيمان في موكب عمري أملأ الليل بهمسي علّه يدرك أمري أملأ الكون حنينا فاض من نفحة شعر أملأ الكون واشتكي له فتشوقي إلى ما ضاع مني لم أعد أملك شيئا في الهوى غير تمني لم أعد أملك شيئا في الهوى غير تمني آه لو ترجع أيامي هنا حيث أغني آه آه لو ترجع أيامي هنا حيث أغني أنا ذكرى أنا ذكرى للجوى السهران في ليل شبابي أنا ذكرى من غرامي وهيامي وعذابي أنا ذكرى للجوى السهران في ليل شبابي أنا ذكرى من غرامي وهيامي وعذابي غير أني سوف أحيا بالأماني العذاب غير أني سوف أحيا بالأماني العذاب غير أني سوف أحيا بالأماني العذاب فهي دنياي وزادي في حياتي يا صحابي أنا ذكرى
الدنيا كلها ونورها وظلها الدنيا كلها ونورها وظلها ليا انا ليا انا ونارها وذلها
للي بكى واللي اشتكى والشمس والقمر والمية والشجر ليا أنا ليا أنا والوحدة والسهر
للي بكى واللي اشتكى
أيام قليلة
لكن جميلة والورد عمره أيام قليلة الورد آه من شوق
لو كان فيه ورد الورد يشوف الشوك فيه ورد والدنيا كلها ونورها وظلها ليا انا ليا انا والشمس والقمر والميه والشجر ليا انا ليا انا
والوحشة والأنيب والبلبل الحزين والوحشة والأنيب والبلبل الحزين البلبلة الجميلة في ظلة الخميلة بتشاغل الهوى البلبلة الجميلة في ظلة الخميلة بتشاغل الهوى نور القمر شاغلها وقابلته قابلها نور القمر شاغلها وقابلته قابلها واتمرجحوا سوا اتمرجحوا سوا والوحشة والأنيب والبلبل الحزين والوحشة والأنيب والبلبل الحزين للي بكى واللي اشتكى والدنيا كلها ونورها وظلها ليا انا ليا أنا والشمس والقمر والميه والشجر ليا أنا ليا أنا الدنيا كلها ونورها وظلها ليا أنا ليا أنا والشمس والقمر والميه والشجر ليا انا ليا انا ليا انا ليا أنا
كل اللي عرفوك للأمانة مستخسرينك في الخيانة كل اللي عرفوك للأمانة مستخسرينك في الخيانة بقول لهم بكل حب ده ما راحش يخان ده راح يحب ما راحش يخان ده راح يحب وانا زيهم بستخسرك شكل الخيانة هيكسرك انا زيهم بستخسرك شكل الخيانة هيكسرك انت مالكش بسكة الخاينين طريق لو لسه ما غلطتش تعالى قول بريء انت مالكش في سكة الخاينين طريق لو لسه ما غلطتش تعالى قول بريء الشك في غيابك ملاك تحب استمر وعيش حياتك خليك هناك ما تجيش تحن لذكرياتك حبك هناك ولا هنا ما عادش باين قلبك هناك ولا هنا الاسم خاين حبك هناك ولا هنا ما عادش باين قلبك هناك ولا هنا الاسم خاين قلبك هناك ولا هنا الاسم خاين آه، وانا زيهم بستخسرك شكل الخيانة هيكسرك انا زيهم بستخسرك شكل الخيانة هيكسرك انت مالكش في سكة الخاينين طريق لو لسه ما غلطتش تعالى قول بريء انت مالكش في سكة الخاينين طريق لو لسه ما غلطتش تعالى قول بريء الشك في غيابك ملاك الشك في غيابك ملاك الشك في غيابك ملاك آه ملاك آه كل الأطفال أمراء كلهم ملوك كل الأطفال شعراء لما يحكوك وأحلام العالم بيرسموا العالم وقلب عالمهم بتفوت ما بيسألوك مع انهم كلهم امراء وشعراء وملوك
Vous écoutez Radio Campus sur le 106,6 en DAB+, ou campuslille.com.
لا لا لا ملا دوني دوني دوني لا لا لا ملا دوني
حاجات حاجات مش شبهنا وما تلقش بينا وتبقى في ماضينا وكل اللي فات ده محسوب علينا ونبكي ساعات دموعنا ندمانين ويا دوبك يومين وننسى ندمنا ونغير كلامنا ونعيد اللي فات بنعمل حاجات حاجات مش شبهنا وما تلقش بينا وتبقى في ماضينا وكل اللي فات ده محسوب علينا ونبكي ساعات دموعنا ندمانين ويا دوبك يومين وننسى ندمنا ونغير كلامنا ونعيد اللي فات نعيد اللي فات في رحلة حياتنا نقابل في ناس ونفارق في ناس في رحلة حياتنا نقابل في ناس ونفارق في ناس وده ساب وراه ما وجعه اه وده ساب وراه ما وجعه اه وده ساب محبة لكن بعد حبة بيوجع قلوبنا عشان حبنا ومين فينا عاش وما غلطش غلطة بيدفع تمنى ويندم عشانها وتفضل جراحه بتنزف مكانها وماشية السنين ونمشي معاها متاهة المتاهة على نفس حالنا ويا ما حاولنا وما فهمناهاش وما فهمناهاش في رحلة حياتنا نقابل في ناس ونفارق في ناس في رحلة حياتنا نقابل في ناس ونفارق في ناس وده ساب وراه ما وجعه اه وده ساب وراه ما وجعه اه وده ساب محبة لكن بعد حبة بيوجع قلوبنا عشان حبنا
تنزح وتجمي ديما ديما تشغل فيه ديما ديما تشغل فيه وعقلي فايت فيه ودم غير يخمم بالشوق اللي جار علي بالشوق اللي جار علي ولكن عندي فيه عشم وعزيزيهم معايا ما يبخل في شيء معايا ما يبخل في شيء طمني ويقول نعم نشيل الهم عاكو حمل الصوت قوي. وصابر ما عنديش ندم سوى يقسم ولا والله ما يقسم لي ولا والله ما يقسم لي وكان حبيب العين بسم غايب والدم بعدها نرقد نوم هني بعدها نرقد نوم هني وكان عزيز الغير يتم الله يلهم صواب العقل يصبرني صواب العقل يصبرني ونخي نخي يوم ختم ديني يعلم شرار الفجر يدير الضيف شرار الفجر يدير الضيف ولا نحكي لك صوب علم فايز في جيله بين الناس قليل مثيله نخي يوم رقصاص طويله ونخي يوم رقصاص طويله ونخي يوم رقصاص طويله قبيله جيناكم خطان الليله نخي يوم رقصاص طويله ونخي يوم رقصاص طويله نخي يوم مقصاص كبيره كم ضفيره طاح جدايل فوق حصيره طاح جدايل فوق حصيره ومشاطه واحد في حيره حار قليله واحد فيهم كل وسيله نخي يوم رقصاص طويله ونخي يوم رقصاص طويله ونخي يوم رقصاص طويله طبينا جيناكم خطه الليله نخي يوم رقصاص طويله ونخي يوم رقصاص طويله نخي يا زينة الالباس ويم قصاص ويم غثيثك داس داس ويم غثيثك داس داس ويم عقود وصوت خراص ودار شعيله خدك بارق نزل سيله نخي يم قصاص طويله ونخي يم قصاص طويله ونخي يم قصاص طويله طبينا جيناكم خطار الليله نخي يم قصاص طويله ونخي يم قصاص طويله ونخي يم نخي يمك صاص طويلة نخي يمك صاص طويلة نخي يمك صاص طويلة عطوا الضيلة جيناكم خطار الليلة نخي يمك صاص طويلة ونخي يمك صاص طويلة ونخي يمك صاص طويلة عطوا الضيلة جيناكم خطار الليلة ونخي يوم رقصاص طويلة ونخي يوم رقصاص طويلة نخي يوم غثيث طوالي طاح ثناوي عالجنبين طاح ثناوي عالجنبين تقول خلفي روس عوالي بالشابك بين عراجيل بالشابك بين عراجيل انتي غيرك ما هو في بالي ولا غيرك يزهد العين ولا غيرك الغرب هيالي انسى كيف الناس سايين انسى كيف الناس سايين نعد كيف ميت فال رايض ما بين وداوين رايض ما بين وداوين وجاي صلاة العصر التاني ركبوا فيه الغزايين وخشوا بي سرير وخالي وحش بس رباشين وحش بس رباشين راعي جال نجعي شال قال خدوها من يومين قال خدوها من يومين خبط عالطبل وبلاد وجرت في الفزاعين وجرت في الفزاعين عمري يرخص دون حلالي زيد المال حلف يمين زيد المال حلف يمين التم وناس شباب عوالي فلان فلان المشهورين فلان فلان المشهورين وست ايام وست ليالي هم جرتها تبعين هم جرتها تبعين مع سابع يوم مبهالي بانت شافوها بالعين بانت شافوها بالعين وصار نهار طويل التالي هلها واللي غسايين هلها واللي غسايين الحاصل يما غثيث طوالي جابك حيلة سيد البل روح للعيلة نخطي يوم قصاص طويلة لكن راحوا ناس طوالي ناس أصيلة راحوا دون بنات الميلة نخطي يوم قصاص طويلة ونخطي يوم قصاص طويلة ونخطي يوم قصاص طويلة عطوا بيلا جيناكم خطار الليلة نخطي يوم قصاص طويلة ونخطي يوم قصاص طويلة ونخطي يوم
Radio Campus, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur le 106,6 ou sur la toile www.campuslille.com.
Aïe aïe Maudé Bazo, comme tout, bien sûr.
محلاها طبرية بلون السما هالمية على البنط الموجي نطي غني وبحنية محلاها طبرية بلون السما هالمية على البنط الموجي نطي غني وبحنية بحضن الجولة نتهدهد فيها الجنة وتغفى والهوى مال الهوى العالي نشم ويشفى وابو الطيب انحنى راسه لها وحيه بيرتوي منها العطشان بيشرب بحفناته فيها اليسوع المسيح اتجلى بمعجزاته بيرتوي منها العطشان بيشرب بحفناته فيها اليسوع المسيح اتجلى بمعجزاته ودرج على المي من الشط بخطوات وهداهم ولما شافوا الريح وخافوا شجعهم ناداهم سكن عجيج البحر وهدير اللي بموجاته هي هي هي هي
غمض عيني يا حبيبي فكر فيه بعرف انه عيني بضموني بحني حسبني شي طفل صغير عملي ايديك سرير خليني بحبك طير هزلي وغنش فيه لما تغمض عيني يا حبيبي فكر فيه بعرف انه عيني بضموني بحني حسبني شي طفل صغير عملي ايديك سرير خليني بحبك طير هزلي وغنش فيه خذلني ودلعني غرامك وقعني بنارك ولعني ورقصني شوي شوي خذلني ودلعني غرامك وقعني بنارك ولعني رقصني شوي شوي حسبني شي طفل صغير عملي ايديك سرير خليني بحبك طير السلي وغنش فيه سهرني وحيرني عن حبك خبرني أحلامي طيرني ودخلك ما تحرقس فيه سهرني وحيرني عن حبك خبرني ودخلك ما تحرقس فيه لما تغمض عينيك يا حبيبي فكر فيه بعرف إنه عينيك بضموني بحني لما تغمض عيني يا حبيبي فكر فيه بعرف انه عيني بضموني بحني حسبني شي طفل صغير عملي ايديك سرير خليني بحبك طير هزلي وغنش فيه حسبني شي طفل صغير عملي ايديك سرير
كحلت الجفون بالوزري كل ارتقابا لصيدك الحسن كحلت الجفون بالوثني قلت ارتقابا لصيدك الحسن تسليت بعد فرقتنا فكنت عن مسكني وعن سكني قال تسليت بعد فرقتنا فقلت عن مسكني وعن سكني قالت تشاء محبتنا قالت تشاغلت عن محبتنا قالت تشاغلت عن محبتنا قلت نعم بالبكاء والحزن تشاغلت عن محبتنا قالت تشاغلت عن محبتنا قالت تشاغلت عن محبتنا
Radio Campus, il est